السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين أما بعد شبابنا وبناتنا ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظك يا رب زعلان ليه مخنوقة ليه تعبان ليه حاسس بانك انت نفسيتك تعباك وبتعصرك من جوه قلبك ليه الشباب تعبان نفسيا شباب كتير قوي يا جماعه حاسس بالاحباط وحاسس بالخنقه وحاسس بالاكتئاب وحاسس بالتوتر المشاكل اللي عادت في حياه الشباب عادت مشاكل كتير جدا ممكن وصلت شباب للانتحار وشباب للاحباط وشباب لمرحله هعمل الصح واشرب حشيش خلاص بقى اللامبالاه باي شيء وباي مبدا وباي خلق وفي شباب تاني عايش في حيرة وتردد وتعب من ضمن المشاكل الخطيرة اللي عايش فيها الشباب مشكلة الأمراض النفسية لما بنزل على ال... على القهاوي واقعد مع الشباب والاقي شاب خايف ينام احسن يموت خايف من يجيله الخوف من الموت شاب تاني بيحس بالام نفسيه رهيبه وهو جاي ينام شاب تالت بيحس ان هو يعني ساعه ما يصحى من النوم انا ايه اللي رجعني الدنيا تاني انا انا مش عايز ابدا يوم جديد شاب رابع شاب خامس انتشار الامراض النفسيه وسط الشباب اصبح بنسبه مرعبه ونسبه رهيبه من ضمن مشاكل الشباب الصعبه اللي هم عايشين فيها مشكله انا عايز بابا انا عايز بابا انا عايز ابويا انا عايز والدي انا عايز والدتي انا احتياج الشباب للجو الاسري البنت بتقول يعني بابا قاعد جنبي ولكن ملوش دعوه بيا نهائي طموح الاباء والامهات او طموح او انشغالات الاباء والامهات حطم حياه الابناء حطمني ابي بنت بتقول انا عايزه بابا انا عايزه احس ان هو موجود في حياتي يعني سبحان الله العظيم يعني بتقول تجاهله الرهيب وانانيته وانشغاله باموره وطموحاته خلت يعني البنت بتقول دخلت على علاقات حرام وعلى مواقع حرام وبقت حياتها منهاره بتقول انا عدت حاسه ان انا بقيت ارخص من التراب انا عايزه بابا كلمه تقطع القلب مشكله الاسره وافتقاد الشباب لدور الاب ولدور الام في الاسره وانشغال الاباء والامهات بمسؤولياتهم الرهيبه ونسيانهم ان اكبر مسؤوليه ان هم يدوا وقت لاولادهم ويتناقشوا معاهم ويتكلموا معاهم من ضمن المشاكل الرهيبه اللي الشباب عايش فيها مشكله التناقض الرهيب التناقض كل حد كلامه غير سلوكياته للاسف حتى القدوات حتى الاب والام الا من رحم الله سبحانه وتعالى كل حد في المجتمع جوه البيت غير بره البيت هو بوش هنا وبوش هنا احساس الشباب بالتناقض الرهيب ما بين الكلام والسلوك عند الام والاب عند قدوات ثقافيه او دينيه او عند كثير من هؤلاء الا من رحم الله سبحانه وتعالى خلاهم يوصلوا لمرحله في شباب وصل لمرحله اللامبالاه تامه هعمل الصح واشرب حشيش بقى في شاب شباب وصل لمرحله الاكتئاب الانتحار في شباب وصل لمرحله فقد الثقه في كل شيء أزمة كبيرة جدا أزمة الإحساس بالتناقض ولكن من أخطر الأزمات اللي بيعيشها الشباب وفعلا عايشين فيها ومطحونين فيها أزمة الفراغ أزمة أنا مش لاقي أزمة عدي يا ليلة أزمة إزاي يجي يوم بدون ملل أزمة إن الشاب من ساعة ما بيصحى كل قضيته لحد ما بينام إزاي اليوم ده يجي من غير أمراض نفسية من غير خنقة من غير ضيق من غير لقيت شلة مهما كانت تافهة ولا هايفة أنا ماسك فيها ومكلبش فيها حد من أصحابي عدى عليا أنا رايح يا عم أرمي نفسي في البحر أنا جاي معاك برنامج موقع إباحي 80% من جماهير المواقع الإباحية أو الكلابات أو الحفلات او الامور المحرمه 80% ما هواش شباب اصلا راغب في المعصيه ولكن شباب هارب من الفراغ هارب من القاتل البطيء من القاتل الصامت اللي اسمه الفراغ مش عارف يعمل ايه مش عارف يملى يومه ازاي فمش قادر يتخيل انه يبقى انسان جد وينزل وياخد دورات وينمي نفسه ويتدين ويعيش حياه الدين ويحفظ قران ويحضر دروس وياخد دورات في الارشاد الاسري والعلاج النفسي والتنميه البشريه والاداره ويتعلم لغه وينزل يشتغل هو مش قادر يتخيل ان حياته تبقى كده تبقى جد فهو حاجه من اتنين يا اما بيقعد يستنى ان الامراض النفسيه تفتك بيه ويقول انا ماليش سند وانا مفيش حد بيتصل بيا وانا وحيد يعني بنت بتقول لي شاب على الفيس بتقول له تعالى نحب بعض قال لها يا بنت انت اتجننت ده انت اكبر مني بسنتين قالت له هو انا لاقي حد يعبرني ولا انت لاقي حد يعبرك مفيش الشباب حاسس بوحده قاتله ان مفيش سند ان مش لاقي حاجه يعملها يا اما بقى عشان يهرب من الاحساس ده اي معصيه بقى اي موقع اباحي اي والعياذ بالله sex chat ولا sex phone ولا اي ازمه اي حاجه الى اي حفله اي طلعه لساحل حرام او ساحل حلال اي صحبه يعني شاب بيقول انا القمه الوحيده اللي وصلت لها في حياتي هي قمه التفاهه تخيلوا اما شاب يكتب على نفسه كده على الفيس طب هو ايه اللي بيحصل ده يا جماعه ان هو مش لاقي اي حاجه يعملها بسبب الفراغ وعايز يهرب لان الامراض النفسيه دي عفريت اللي بيحضره ما بيعرفش يصرفه الا بمعجزه من ربنا سبحانه وتعالى والفراغ او الامراض النفسيه بتسكن القلوب الغير مشغوله بشيء فلما الشاب بيعرض نفسه للفراغ حياته بتتملى بالالام النفسيه فعايز يهرب لأي- لاي حاجه من ضمن الهموم اللي عايش فيها الشباب هم ان سمعه الحرام بقت حلوه وسمعه الحلال بقت وحشه سمعة الحرام الشاب بيمشي مع البنت هو متبهدل وهي متبهدله وضميره تعبه و و وكل الحياه اللي هم عايشينها دنك في دنك ولكن في الاخر يصوروا نفسهم على الفيس وهم بيضحكوا فيتهيأ يتهيأ للشباب ان العلاقه المحرمه دي كلها سعاده ف... الواحد متجوز عندنا في في الشعوب بت... ال- يعني بتاعتنا في وسواس الحسد فهو متهيأله ان هو لو قال اي موقف حلو بينه وبين مراته هيتحسدوا على طول فكل المواقف الجميله يبقى عايش في سعاده ولكن ما يقولش امتى يتكلم عن الحياه الاسريه لما يبقى في مشكله بينه وبين مراته لما يبقى في مشكله بينها وبين زوجها فيتكلموا فسمعه الحلال بقت وحشه ان العلاقات ورغم ان الحلال يكسب ان العلاقات الحلال دايما ما بتجيبش سعاده انما العلاقات الحرام هي اللي بتجيب سعاده رغم ان العكس هو الصحيح فبقى من يعني سبحان الله العظيم نتيجه تصورات خاطئه عندنا احنا بقت السمعه منعكوسه احنا عايزين نصلح سمعه الحلال تاني في عينين الشباب عايزين نصلح سمعه الصحبه الصالحه تاني في عين الشباب عايزين نصلح سمعه التدين تاني في عين الشباب عايزين نصلح سمعه الطلعات الاجتماعيه والترفيهيه مع صحبه صالحه ما بتعصيش ربنا تاني سمعه الجواز تاني سمعة الحلال تاني ال- النهاية ان بقى الشباب للأسف الشديد حاسس بفراغ قاتل وحاسس بألام نفسية ومش عارف يعمل ايه ومش عارف يتوجه لمين يعني ال ال الكلمة دي يا اخوانا في بداية الاجازة يعني معظم الشباب دلوقتي خلاص في البلاد بقى واخد الاجازة الاجازة يا شباب دي 100 يوم 100 يوم يعني 2400 ساعة 2400 ساعة كل ساعة منهم انت هتفتكرها يوم القيامة وهتتفرج على الشريط بتاعها ساعة ال- ساعة تطاير الصحف يوم القيامة يوم ينظر المرء ما قدمت يداه مش يوم يقرأ المرء ما قدمت يداه ينظر صوت وصورة إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون يعني انت هتتفرج على الاجازة بتاعتك دي تاني انت هتتفرج على الاجازة هتقضيها بقى ايه هتقضيها على ال social وهتقضيها على الانستا وهتقضيها هتقضيها في ايه واصحابي على الواتس و... وهتقضيها في ايه الاجال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا حسر عليها يوم القيامة هتتقهر على كل ساعة انت دلوقتي قدامك 2400 ساعة في الأجازة 100 يوم يا ترى هتعمل في ال 100 يوم ايه دول يا ترى ال 100 يوم ده خطتك فيهم ايه من لم يكن عنده خطة فهو في خطة الشيطان يبقى الشيطان هو اللي بيخططك هو اللي بيقودك ولا انت عندك تخطيط معين لل 100 يوم من حياتك دول استاذ جامعة دخل على الطلبة بتوعه فقام جايب جردل كده قال لهم الجردل ده فاضي ولا مليان قالوا له فاضي فقام جايب شويه صخور كده وقام حاططها فقال لهم هي فاضي ولا مليان قالوا له اتملى خلاص قام جايب علبه بلي كده وحصى صغير وقام نزلها فخدت اماكن الفاضيه كلها قال لهم فاضي ولا مليان قالوا له اتملى قام جايب برطمان رمل وقعد يكبه فقام واخد الفراغات كلها قال لهم فاضي ولا مليان قالوا له خلاص اتملى قام جايب جيركن ميه وقعد يكب فيه قام واخد كل الفراغات اللي هي بقى بالملي قال لهم فاضي ولا مليان قال لهم بصوا يا جماعه اكبر حاجه تتعلموها ايه قالوا له ان ان الوقت بتاعنا عامل زي الجردل ده بالظبط انه يسع حاجات كتير جدا جدا واحنا متقلقين انه خلاص اتملى قال لهم مش بس كده قال لهم انتوا لو ما حطيتوش الصخور الكبيره في الاول ما عدتوش هتلاقوا لها مكان من كتر البلي الصغير والحصى والرمل و- عدتوش هتلاقوا لها مكان فانت لازم تسكن الاول في حياتك الكور الكبيره الصخور الكبيره الملفات الكبيره فانت دلوقتي داخل على الاجازه ايه القضايا الكبيره اللي في الاجازه مثلا حفظ القران لازم تسكنها مثلا انت عايزه تتعلمي لغه معينه او تاخدي دورات تنمويه او في الارشاد الاسري عشان نتعلم حياه اجتماعيه في حياتنا ما يبقاش عندنا اميه اسريه اميه اجتماعيه ده اللي عايز يسوق عربيه لازم ياخد دورات وياخد رخصه امال اللي عايز يقود حياه اسره يبقى لازم رخصه قياده اسره الاول عايزين نتعلم مهارات كتير جدا تنمية جسدية جيم رياضة د- حضور دروس لازم نحط الحاجات الأساسية الأول وإلا الحصى الصغير والرمل و- هيملى بقى خلاص أي تسالي وأي حاجة هتملى الوقت على الفاضي وتروح الأيام مننا على الفاضي الزمن مهم قوي يا شباب قوي قوي قوي عشان كده يعني مصر في كاس العالم اللي فات الثلاث ماتشات اللي خسرتهم منهم ماتشين خسرتهم في اخر دقائق اخر دقايق جاب الجون فينا وفي ماتش منهم في الدقيقه 91 جاب الجون اللي اتهزمنا بيه فينا عارفين ليه يا جماعه الجون بيتجاب في الدقيقه الاخرانيه لان للاسف الشديد الشعوب التانية كلها متربيه على ان كل الدقايق زي بعضها انما احنا متربيين على ان الساعه واحدة دي المصالح الحكوميه بتخلص الساعه 2 الساعه واحدة لو رحت للموظف تقول له انا عايز اعمل ورق يقول لك ايه يا استاذ يا استاذ انت حرام عليك ده احنا خلاص في اخر ساعه اخر ساعه دي اللي هم مستنيين فيها جرس ال- جرس الخروج من المدرسه الحصه الاخيره ما ينفعش نعمل فيها حاجه ليه لان الحصه الاخيره دي مش بتاعه التحصيل يا استاذ ده الحصه الاخيره دي مستنيين جرس المروح وخلاص فبقينا متدربين كده ان الاوقات الاخيره ملهاش قيمه الشعوب التانيه متدربه ان اخر دقيقه زي اول دقيقه زي الدقيقه اللي في النص كله مهم فاحنا بنيجي في الاخر خلاص مستنيين ان جرس الفسحه جرس الحكم يرن في حين ان هو التاني بيستقتل فبنتهزم في الدقيقه الاخيره فانت كذلك عمرك اول دقيقه في عمرك زي اخر دقيقه في عمرك كل كل عمرك مهم معانا اروى السلام عليكم
وعليكم السلام دكتور حازم اهلا وسهلا اتفضلي
آه، حضرتك انا اسمي اروى عندي 16 سنه اهلا وسهلا اتفضلي يا اروى لو سمحت يا دكتور انا بقالي فتره انا كنت دايما في المسجد و- وبقرا القران وكنت بحفظ وكنت بعمل حاجات كتير الحمد لله الفتره اللي فاتت دي يعني اتبعت خطوات الشيطان ما عادش بحب انزل المسجد بقيت بصلي بالعافيه وبقرا بالعافيه قران وبقيت بسمع الشيوخ بالعافيه اصلا فمش عارفه اعمل ايه
بدات تتهز من جواك يعني يا اروى يعني بدات تحس انك انت ما عادش فيه الدافع الاولاني بقى وما عادش فيه بقى الحماس الايماني اللي في الاول انت حصل لك ايوه دكتور مع اني والله يعني نفسي اكون شاب نشأ في طاعه الله ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك ربنا يجعلك منهم يا رب انت عندك فرصه كبيره قوي يا اروى عندك فرصه كبيره انت عندك 16 سنه السن بتاعك ده مش بيتصل الوقت على برنامج افتح لي قلبك عشان عايزه توصل لربنا السن بتاعك الوقت ده قاعد قدام الكليبات وقاعد قدام مواقع الشات و... يعني انت بفضل ومنه الله انت كنز انت واللي زيك الوقت كنز انت عندك فرصه جباره انك تقفي في ظل عرش الله اوعى تضيعيها الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول شاب نشأ في عباده الله ده ده يظله الله بظله يوم لا ظل الا ظله فانت دلوقتي عندك فرصه جباره وانت في سنك انت دلوقتي في اولى او ثانيه ثانوي مثلا او رايحه ثالثه ثانوي فانت دلوقتي في سن خطير جدا جدا جدا ان كل الشباب دلوقتي بيفكروا في شهواتهم وانت بتفكري في ربنا وفي دين ربنا وفي طريق ربنا ابشري ربنا مش هينسالك ده ابدا وما كان ربك نسيا ربنا مش هينسالك ده وهيبارك لك في مستقبلك وهيبارك لك في اختيارات حياتك وهيصل لك حياتك بسبب انك مختاره ربنا من بدري بس احنا يا اروى عايزين لما ندخل طريق الدين ندخل صح على فكره يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقول لربنا اللهم زدنا ولا تنقصنا يعني زدنا تنقصنا انت يا بتزيدي يا بتنقصي مفيش حاجه في النص وهي دي مشكله كتير من الشباب الملتزم او البنات الملتزمه ان هو بيدخل وبعد كده يقف هو دخل دخله قويه وبعد كده ركن ونام لا ما ينفعش انت لازم تفضلي عندك همه زي ما النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقول اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير انا عايز يا رب ازيد على طول انا عايز كل يوم ايماني يزيد وفهم يزيد وحفظ للقران يزيد وحضوري للدروس يزيد وسماعي للمقاطع المؤثره تزيد و- وتعلمي للتجويد وال... وان انا اتعلم تجويد مع حد يزيد فانت يا اروى لازم تاخدي بالك من الموضوع ده ولازم تشد حيلك ولازم تعرفي ان الالتزام ده كل ما انت هتدي وهتتعبي كل ما ربنا يديكي سعاده وهيديكي ثبات انما اللي بيجي يقف بيبدا يتذبذب بقى خصوصا بقى يا دكتور ما حسيت ان ربنا ما بيشدنيش
اتفضلي يا اروى انا سامعك
اما حسيت ان ربنا ما بيشدنيش سابني لا هو ربنا ما سابكيش ولا حاجه هو ربنا سبحانه وتعالى بيختبر ثباتك ربنا سبحانه وتعالى بيختبر ثباتك وبيختبر صمودك وبيختبر حبك ليه وبيختبر تمسكك بيه وتمسكك بطريقه ربنا سبحانه وتعالى احيانا من لطف ربنا انك تحسي احيانا ان ربنا مش معاكي ربنا بيقول ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل اداله الرشد وكنا به عالمين وكنا به عالمين دي معاك دلوقتي ان ربنا ممكن يبقى عالم بيكي بس سايبك سايبك مش بيحسسك ان هو معاكي رغم ان هو معاكي انا الوقت ابني انا عايز اربيه يبقى راجل فانا بسيبه ينزل ويشتغل وانا محسسه ان انا مش معاه ومخلي الدنيا كلها تراقبه ومخلي الدنيا كلها تاخد بالها منه لان انا خايف عليه وبحبه ولكن انا عايزه يسترجل فربنا يريد من الاخ والاخت المتدينين ان هو يتعلم الذاتيه ويتعلم المجاهده في الدين فاحيانا ربنا عالم بيكي وربنا سبحانه وتعالى حافظك وراعيكي ولكن ربنا يريد انه يرى مجاهدتك انت هتتعبي عشان ولا لا انت هتثبتي عشان ولا لا انت هتتاثري بالمغريات اللي حواليك ومنظر البنت اللي ماشيه مع الولد ومنظر صاحبتك اللي حاطه ال headphone وكاشفه شعرها وحاطه make up وبتمشي تتعاكس في الشارع والشباب قاعد يبص لها ومنظر صاحبتك اللي بتسخر منك الكلام ده هيأثر فيكي ولا انت هتثبتي ولا انت الكلام ده كله عارفه ان هو صفر وعارفه ان الدنيا دي ولا لها اي قيمه وبتقول انا اخترتك انت يا رب وانا مكمله في طريقك انت يا رب وانا مفيش اي حاجه هتهز ثباتي ابدا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك وقاعده تشحني قلبك بقى تشحني قلبك بايه انك تسمعي مقاطع دينيه مؤثره على النت وانك تسمعي دروس وانك انت تحاولي تقربي من الصحبه الصالحه هتجيبيهم منين تنزلي تحفظي القران في اي مركز تحفيظ قران تتعرفي على بنات قدك او اكبر منك ياخدوكي بقى في حضنهم و... وتلاقي صحبه وتلاقي من يشجعك و... تحضري درس تسمعي درس انت خط في طريق ربنا انت ربنا نور لك طريقك ربنا اداكي كنز ربنا فتح لك ده برحمته بايديه اوعي تقفلي على نفسك لان باب التدين لما بيتفتح ممكن لو انت سبتيه ممكن تحاولي ترجعي بعد كده تلاقي الطريق عاد صعب فانت دلوقتي جوه الجنه اوعي الشيطان يخرجك منها ربنا بيقول فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه اوعي الشيطان يخرجك من اللي انت فيه ويخرجك من الجنه اللي انت فيها لانك انت دلوقتي ربنا فتح عليكي فتح كبير قوي واصطفاكي واختارك وفتح لك ابواب فضله ورحمته في ناس كتير دلوقتي بتتصل بينا اشمعنى انت اللي اتصالك وصل اشمعنى انت دلوقتي اللي المكالمه بتاعتك فتحت اشمعنى انت دلوقتي اللي كلنا دلوقتي قاعدين نتكلمك ونذكرك بالله و... ونشجعك وفرحانين بيك ورافعين راسنا بسببك بتدينك واخلاقك وعفافك واقبالك على الله انا نصيحتي ليك يا اروى انك انت اول ما الحلقه تخلص باذن الله سبحانه وتعالى تسمعي لك اي درس ايماني كده من اللي كانوا بيأثروا في قلبك زمان كده وفي اول تدينك وتقومي تصلي ركعتين توبه وتعاهدي ربنا ومن اول بكره تدوري على اي مكان تحفيظ قران لاي واحده بتحفظ وتنزلي تحفظي هتلاقي صحبه وهتلاقي جو تاني وربنا يثبتك وربنا يفتح عليك يا رب باذن الله سبحانه وتعالى وربنا يثبتك على طاعته دايما و... ويبارك فيكي ويرزقك الصحبه الصالحه يا رب اللهم امين اوقات فراغ يا شباب اوقات فراغ الوقت في الاجازه شباب كتير جدا حاسس بالفراغ وحاسس ان هو مش عارف يعمل ايه وحاسس ان هو يعني يعني سبحان الله العظيم يعني حاسس بفراغ شديد جدا وربنا سبحانه وتعالى يعني ال- الوقت ده قيمه خطيره جدا شوفوا ربنا اقسم بالوقت وبالعمر كام مره في القران والليل اذا يغشى ها و و و والفجر ها والعصر ان الانسان لفي خسر والضحى والليل اذا سجى والنهار اذا تجلى ربنا اقسم بالليل وبالنهار وبالضحى وبالعصر وبالفجر كل دي اوقات وكل دي ازمات الله سبحانه وتعالى بيقسم بالزمن كتير ليه وبيقسم بالوقت كتير ليه لان الوقت ده حاجه خطيره الوقت ده حاجه جباره الوقت ده حاجه مهمه جدا الوقت ده راس مال حياتك انت دلوقتي لو معاك مليون جنيه ولا انت معاك مليون جنيه واديتهم لواحد يشغلهم لك انت هتسال عنه قد ايه وهتراقبه قد ايه وهتتابعه قد ايه انت بتشغل لي فلوسي طب عمرك اللي اغلى من فلوسك عمرك اللي اغلى من اي فلوس الفلوس لو راحت ممكن تتعوض اي حاجه لو راحت ممكن تتعوض ولكن العمر لو راح هيتعوض ازاي اليوم انا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فاني لا اعود لا اعود لا اعود اللي بي... العمر اللي بيروح من ايدينا وربنا بيقول آآ آآ يعني سبحانه وتعالى والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء سراب ليه سراب لان عمرك قاعد يتسرب منك وانت بتجري وراه انت بتجري وراه ما بتوصليش لحاجة لانه سراب منظر وخلاص زي الشهوات دي كلها سراب منظر وخلاص منظر الشاب راكب مع البنت في العربية وبيضحكوا ده منظر سعادة انما ما فيش حقيقة سعادة الشاب راكب بقى يعني على الموتوسيكل بتاعه وقاعد يسمع في اغاني ال underground بقى وقاعد والشاب بيبص له كده ولا البنت وبتهياله ان هو سعيد ده منظر سعادة انما ما فيش حقيقة سعادة ما فيش كسراب سراب المنظر بدون حقيقة والعمر قاعد يتسرب يتسرب يتسرب, يتسرب لحد ما العمر ينتهي والواحد ما وصلش لاي حاجه وعما يبدا يفهم ان هو سراب يكون العمر راح عايزين ناخد بالنا من عمرنا يا شباب عايزين ناخد بالنا من ايامنا عايزين ناخد بالنا ان ال- ان الاجازه دي ال100 يوم دول ال2400 ساعه دول دول فرصه قد لا تعود مره اخرى ابدا ابدا ولازم نكافح مهما كانت الامكانيات ضعيفه إيه، سيدنا سلمة من الأكوع لما الجاسوس تصرف في معسكر المسلمين وروي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يأتيني به وله الجنة من يأتيني به وله الجنة له الجنة يعني أنا ممكن في 100 يوم في الأجازة أخد الجنة طب مين اللي يستثمر الاجازه وله الجنه السلام عليكم آه، ازيك يا دكتور حبيبنا الغالي مين معايا انا اسماعيل معاك يا سمعه اتفضل يا حبيبي حضرتك يا دكتور انا كنت آه، في الاعتكاف وكده وطلعت من رمضان والسنه اللي فاتت كنت بصلي بالنفس الامام في التهجد وكده والحاجات يعني دي صوتك حلو يا اسماعيل اه طب ما تقرا لنا ايه كده الاول شوقنا الى ربنا كده لا بس انا دلوقتي متوتر يعني عشان كان نفسي اكلم حضرتك والله طيب كان نفسنا نسمع منك ولو حتى قل هو الله احد
حاضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم ما شاء الله صوتك جميل يا اسماعيل اللهم بارك الله يخليك يا دكتور حبيب بس انا بعد قلبي ما ايه المشكله قول بس انا بعد ما طلعت من الاعتكاف وكده الواحد رجع ولا بيقرا قران ورجعت ال- الافلام تاني والمسلسلات تاني وال والحاجات ديت يعني انا لدرجه والله العظيم كان الجماعه عندنا في البيت مشغلين حضرتك وانا ما يعني ما كنتش بحب ان اسمع حضرتك والله بصراحه يعني ايوه يا اسماعيل حبيب قلبي احبك يعني- برضه يا سمعه الله يخليك يا دكتور واقسم بالله دي امنيه حاجه ان كنت اكلم حضرتك اوصله معاك يعني انت بتحبني ولا ما بتحبنيش لا بحبك والله بس يعني كل وانا واحد كان بحبك وصل يا حبيبي لمرحله طب انت الشيطان دلوقتي كان اخبارك وصل- ايه
انا دلوقتي والله يعني بقى الحمد لله مداوم على الصلاه وصلاه الفجر بس ورد القران اتقطع مني وورد ال- حضرتك كنت سمعت حضرتك في ال- في سلسله التزمت ثم ماذا وسلسله انا مش فاهمني والحاجات دي كلها كنت متابعها فحضرتك كنت تقول اعمل سمعت لك ورد الريمونتادا يا ثابت اسماعيل نعم سمعت الريمونتادا اه سمعتها الشيطان عمل عليك ريمونتادا بعد رمضان اه الشيطان هو كده اللي ايه عمل عليك هجمه مرتده بعد رمضان حبيب قلبي هو رمضان اداك الروشته انت في رمضان كنت بطل ومنطلق ليه لانك انت كنت بتسمع دروس دينيه وكنت في صحبه صالحه و- الصحبه الصالحه بتعبد ربنا معاها في الجامع وكنت بتشجع وكنت امام في الجامع كان في جو تشجيع انت ليه خرجت نفسك من جو التشجيع ده بعد رمضان حبيب قلبي يا اسماعيل ربنا بيقول فاذا فرغت فانصب مش فاذا فرغت فالعب انك انت المفروض بعد ما تخلص يلا انطلق بقى كمل زي ما انت ليه خرجت من جو التشجيع بعد رمضان رمضان جنه تخرج نفسك منها ليه طب ازاي بقى افضل في جو التشجيع هل انت بتحفظ قران حبيب قلبي بتحفظ اه قران يا حاج؟
مداوم عندي ورد قران بتحفظ بس مش مداوم قران عليه بتحفظ قران
اه ما- انا ختم القران قبل كده
حبيب قلبي بتحفظ قران مع محفظ بتروح بتروح دار تحفيظ قران تحفظ مع محفظ لا طيب ما انت ده, ده, ده عمود اناره في حياتك بتحضر دروس او بتسمع دروس على النت او بتحضر على دروس في طول.
الجامع اه متابع دروس جميل جدا حلو جدا جميل يعني اخ- على طول دي حقن فيتامين في القلب كده حقن نور لازم ما تبطلهاش لازم عندك صحبه يا اسماعيل في صحاب ليك في الطريق الو- في طريق التدين مش كتير والله يا دكتور احنا مش عايزين كتير يا حبيبي احنا عايزين واحد بس او اتنين بس بس يبقوا متدينين وبيشدوك فعلا وانت عارف تعيش معاهم وعارفين تنطلقوا في الطاعه مع بعض يعني لازم يا حبيب قلبي تعرف ان طريق الدين فيه عواميد اناره محفظ القران اللي يحفظك او يحفظك القران ده عمود اناره لازم يبقى موجود ال- المداعيه اللي تحضر له دروس وتسمع له دروس على النت وتحضر له في المسجد ده عمود اناره الصاحب الصالح اللي يشد من ازرك ويسخنك ويشجعك ده عمود اناره الاخ اللي اكبر منك بثلاث اربع سنين في طريق الدين او الاخت اللي اكبر منك بثلاث اربع سنين في طريق التدين ده اللي يوجهك وتفهمك خبره الطريق ده عمود اناره لازم يبقى في حياتنا عواميد الاناره دي يا اخوانا طريق الدين طريق محتاج مجهود زي طرق الدنيا بالظبط زي طرق الدراسه في الدنيا فلازم الانسان ياخد ج- بجد ليه لان نهايه الطريق ده انا اعطيناك الكوثر نهايه الطريق ده لهم جنات تجري من تحتها الانهار نهايه الطريق ده ان الابرار اللي في نعيم نهايه الطريق ده على سرر موضونه متكئين عليها متقابلين نهايه الطريق ده جنه وفردوس اعلى و- ونظر لوجه الله نهايه الطريق واثناء الطريق عطاءات ورزق وفتح من الله الطريق ده اللي بيمشي فيه بياخد اللي محدش ياخده من ذاق عرف ومن عرف اغترف من ذاق عرف من ذاق من ذاق عطاءات الله اثناء السير في طريق الطريق اثناء السير في الطريق عرف جمال الطريق وعرف من هو الله ومن عرف اغترف بقى فاحنا عايزين ندوق عطاءات ربنا في الطريق عايزين ندوق ربنا بيعمل ايه اللي بيمشي في طريق الدين ربنا بيعمل ايه اللي بتمشي في طريق حجاب امهات المؤمنين في الوقت اللي مفيش واحده راضيه تمشي فيه الا قليل ربنا بيعمل ايه اللي بيسمع دروس وبيحفظ قران وبيحافظ على صحبه صالحه في الوقت اللي الشباب منصرف فيه عن الدين ربنا بيعمل ايه للشاب اللي بيقول هعمل الصح واتدين وامشي في طريق ربنا في الوقت اللي فيه شباب بيقول هعمل الصح واشرب حشيش ربنا بيعمل ايه للشاب اللي ماشي في الطريق ده شباب الوقت يقول لك من ذاق عرف ومن عرف انحرف اللي هيدوق المعصيه اللي ده دايما مشتاق طب اللي ده الطاعه دايما مشتاق برضه اللي ده طريق ربنا بعد ما دقنا في رمضان ودقنا طعم السجده اللي استغفرنا ربنا فيها وحسينا ان ربنا سمعنا بعد ما دقنا طعم رفعه الايد في الدعاء ودقنا ان ربنا يستجيب بعد ما دقنا طعم الصلاة والركعة اللي بين ايدين ربنا بعد ما دقنا طعم آية من القرآن تزلزل قلوبنا وتدخل على قلوبنا نحس ان قلبنا بيستحمى في نهر من النور وان قلبنا بيغسل وبينضف بعد ما دقنا كل ده هنرجع تاني ازاي هنسيب تاني ازاي هندي ظهرنا لربنا تاني ازاي من ذاق عرف ومن عرف اغترف عايزين نكمل يا شباب والتكملة دي لها اليات لها طريقة اللي عايز يكمل لازم يدفع ثمن ان هو يمشي في الطريق ده سلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايوه اتفضلي أنا اسمي متغيبة يا عم الشيخ اتشرفنا ام صهيب
اه آه، لو سمحت كنت عايزة أسألك آم، آه، ظلم الأم والأب لل- للابنة وهي صغيرة يعني مثلا يقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرة طب لو في ظلم منهم هما الاتنين وقع عليا و- وأنا صغيرة
ظلموكي وانتوا صغيره
اه ظلموني اهملوا في تربيتك مثلا او تجاهلوكي او فضلوا حد من اخواتك عليكي او قصوا عليكي وشدوا عليكي وكانوا بيقهروكي في حين انهم كانوا سايبين لاخواتك الصبيان مثلا يعملوا اللي هم عايزينه وانت حابسينك لا مثلا أنا أم وأب منفصلين من آه.
وأنا عندي ست شهور ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه حبيبي.
ف- فكل واحد كل واحد يعني آه، اللي ده اتجوز وده اتجوز الوقت اللي ابويا مثلا كان آه، مش مش حاطط ليا اي اهتمام او فاكر ان دي بنت كان يعني بيقع عليا ظلم من ناس كتيرة جدا يعني وانا صغيرة جدا حتى كان وصلت لتحرشات وحاجات كده اي حد بيعرف ان البنت دي امها مطلقة او اه بيحس ان هي كانها مرميه ومفيش حد هيدافع عنها و...
آه، وانا صغيرة خالص ايوه ايوه آه، امي امي جت آه، مثلا جيت الحمد لله بفضل الله اللهم لك الحمد التزمت وانا في اولى ثانوي والبت نقاب مني اللي يعني سبحان الله محدش كان قال لها اي حاجه خالص هدايه من عند الله ما شاء الله اه يا رب.
والحمد لله بفضل الله اللهم لك الحمد ملتزمه وبفضل الله ب- حافظه حافظه القران الحمد لله بحفظ القران بس انت انت انا من جوايا صهيب، حزينه يعني جدا على بتقولي معاملتهم كده والمعامله بتاعتهم لحد دلوقتي يعني قاسيه جدا في قلبي يعني ما بيعداش عليا ليله او صلاه فجر الا لما دموع ال- دموعي تختلط بماء الوضوء فعلا زي ما بيقولوا كده حبيبتي ربنا الحنان يعني حنان الام وحنان الاب ده حنان مخلوق يجوا ايه دول في حنان ربنا سبحانه وتعالى يجوا ايه يعني اذا قسى عليك المخلوق سيرحمك الخالق سبحانه وتعالى يعني ممكن والدك ووالدتك لو كانوا موتوا نفسهم في تربيتك ما كانوش طلعوكي متدينه بالمنظر ده ما كانوش بس هم اختاروني طريق اختاروني طريق اثر على حياتي كلها انا كنت بفضل الله مجتهده وشاطره جدا وطالعه من الاوائل في- في اعدادي وقلت لهم نفسي ادخل ثانويه عامه حرموني حرموني قالوا لي لا انت لو دخلت ثانويه عامه نفسك تطلعي قلت لها دكتوره قلت لي دكتوره يعني عايزه تقلك فلوس لا اجري خلي ابوك يعلمك رحت لابويا قال لي بقول لك ايه خش دبلوم واتجوزي طب ماشي هخ- دخلت الدبلوم خلاص وانا يعني كل حزن ان اصحابي اللي جايبين اقل مني دخلوا ثانويه عامه وبرضه هو سبحان الله الحمد لله هو اختيار ربنا بس حتى برضه في اختيار الزواج برضه بقى يتقدم لي اخوه وناس ملتزمين يقولوا لي لا ده ده هي قبل ده اللي بيردني صباحيه ده ما اعرفش ايه ده ده مش ملتزم ده هيتسجن وهيسيبك وبرضه جوزونا الواحد لا عنده دين ولا عنده اخلاق ولا عنده اي حاجه خالص انا المشكله ان انا حاليا انا ام ل- لخمس اولاد انا لو اقول لك انا حطاهم في قبضه ايدي كده الله اكبر ان مفيش حد يعني عايزه يمسكهم عايزه بأي تعملي صوت.
معاهم اللي ما تعملش معاكي اه في كل حاجه بقول يعني لك هم بقى.
ابوهم ليهم بحاول بقدر الامكان احتويه وه- واكون حنين عليهم واراعيهم ومحافظه عليهم جدا من كل ما ما شاء من الله.
كل مخلوق ما بقاش عندي ثقه في اي حد ما شاء الله آه، ابويا حاليا لما مثلا بيجي لي بيهمني بيظلمني مفرقني عن اخواتي مثلا انا انا جبت لاخوكي كذا انا اديت لاخوكي كذا طب وانا طب بتقول لي ليه لما انت ما لما انت مش هتديني او لما انت ظالمني بتقول لي قدامي ليه؟
طب وانت يقول لي اخبارك اصل مع انا اخواتي زوجك دول ايه قلالات دلوقتي؟
ادب لو ما اديتهمش هم قلالات ادب واختي وصهايب- كذلك قلت الادب لو ما اديتهاش هي قلت الادب طب وانا طب بتقول لي ليه طيب لما انت مش هتديني؟
طب ص- ام ليه ليه صهيب بتدخل حزن على قلبي؟
انت اخبارك مع زوجك ايه دلوقتي؟
انا اخباري مع زوجي انا عايشه حياه ال ال- ال- إيه اللي انا ب- يعني انا محافظه على كيان هش بس عشان برضو ما اكونش نفس اللي انا يعني النقطه اللي اتحطيت فيها زمان ان انا اكون مطلقه وانا سني صغير انا متجوزه 16 سنه و- وحاليا عندي 27 سنه ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك ف... فعشان برضه ما اكونش برضه مطمع لاي حد لا، انا انا الاسم انا متزوجه ومع ان حياتي سيئه جدا يعني انا عايشه مع زوج هو شبح يعتبر كده شاب دين انا اجي اكلمه اقول له مثلا طب يعني صلي طب ما فيش صلاه ما فيش حاجه يشوفني بقرا قران يتريق يلا يا بتاعه القران يلا ما اعرفش ايه ساعات يعني استغفر الله العظيم يا رب بيخليني اقول ارد عليه بردود احزن عليها اكتر يبقى اضفت لحزني حزن جديد
بص يعني بص يا فانا انا صهيب، مش عارفه بس يعني يعني معلش.
حاسه ان الدنيا كلها معلش.
فعلا انت يا أنا معاكي.
ربنا ربنا سبحانه وتعالى ربنا حفظك ربنا عوضك الخمس اولاد اللي ربنا اداهم لك دول ما انتش عارفه ربنا هيبارك لك فيهم قد ايه ونيتك في تربيتهم ونيتك انك تطلعهم حاجه عظيمه وكفاحك انك انت ما يتظلموش زي ما انت اتظلمتي زي ما انت اتظلمت كده وزي ما والدك ووالدتك عقوكي وقصروا في حقك انت ما قدمكيش مع والدك ووالدتك غير ان انت تسامحيهم لان انت بتعاملي ربنا مش بتعامليهم يعني هم ظلموكي ولكن ربنا هو اللي هيجبرك وربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيعوضك هم ظلموكي في كل حاجه ظلموكي في تعليمك وظلموكي في اهمالك وتربيتك وظلموكي في جوازك يعني هم ظلموكي في حاجات كتير جدا ولكن ربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو يعوضك كل حاجه من عنده زي سيدنا يوسف الكل ظلمه اخواته ظلموه ورموه في البير وبعد كده راح اتسجن وشبابه راح في السجن و... وربنا هو اللي عوضه وربنا هو اللي رفعه وربنا هو اللي رفعه فوق الدنيا كلها فانت دلوقتي بص يا ابو صهيب يعني انت دلوقتي زوجك ظلمك ووالدك ظلمك ووالدتك ظلماكي انت ما عندكيش غير ربنا سبحانه وتعالى فانت دلوقتي فعلا متيني ما عنديش علاقتك ما عنديش اي حد يعني فعلا ربنا انا ب... اما ب... يعني انا لما بعيط بعيط بطريقه ما هستيريه ما تع- ما اللي هو يا تعيطيش.
رب يعني يا بص رب يا يعني مصطفى، سيدنا ربنا محمد بالله.
كان حبيبك ورسول الله صلى الله عليه وسلم ورزقت حضن عائشه عند موته كان على على صدرها وحضن خديجه يحتويه عند نزول الوحي عليه يا رب ما هو كان بشر مع كل ال ال ال ال ال ال النعم اللي حض... يعني اللي ربنا كان مديها له سبحان الله مع ذلك عوضه ببشر فانا انا مش لاقيه بشر مش لاقيه ما انتش عارفه مفيش ربنا حد فعلا يعني يعوضك شيخ والله مفيش حد بيطبطب عليا مفيش حد بيقول لي كلمه حلوه ب- بص يا ابو مفيش صهيب الا اولادي اللهم لك الحمد الاخر هم دول من عيني واو.
يعني انا ب- ب- بفضل الله يعني كل م- معامله بقدمها لهم بفضل الله طيب وانت بتكون يعني تعرفي- بفضل الله ما ممكن تحفيزي ربنا ليهم يحفظك.
للقران بفضل الله معاملتهم معاملتي ليهم يعني بفضل الله مش حرمهم من اي حاجه ممكن ربنا يهدي زوجك وزوجك ده يبقى نعمه زوج ليكي بعد كده انت ما تعرفيش يعني ما تعرفيش ربنا عين لك ايه اجتهدي في الدعاء اجتهدي في الدعاء ان ربنا يصلح لك حالك لان اللي انا موقن منه ان ربنا يعوضك ما دام انت انسانه يعني قويه كده ما شاء الله كلامك ناضج جدا وواضح ان انت بفضل ومنه الله ان شاء الله فعلا هتبقي نعمه الام والمربيه لاولادك باذن الله ال- التجارب الصعبه اللي انت مريتي بيها ما طلعتلكيش شوك لا بالعكس خلتك عايزه تربي ولادك احسن تربيه في بنات في في مكانك آه، مشوا في طرق وحشه جدا كرد فعل للي حصل معاهم انت بفضل ومنه الله ماسكه على دينك بفضل ومنه الله فانت ربنا حافظك زي ما ربنا بيقول كده بما حفظ الله انا شايف ان انت ربنا حافظك اجتهدي في الدعاء اجتهدي انك انت تصلي وتدعي ربنا واحنا الوقت ندعي ربنا ان ربنا يصلح لك زوجك يا رب ويبقى من اسباب سعادتك في الدين والدنيا يا رب ويبقى من اسباب سعادتك في الدنيا والاخره اسال الله ان يصلح لك زوجك واسال الله ان يربي لك اولادك واسال الله ان يرضيك في الدنيا والاخره واسال الله ان يعوضك كل خير يا رب عن اي صبر انت صبرتيه او اي ظلم انت ظلمتيه انا شايف ان انت نموذج مشرف وزي- وشايف ان انت تكملي وان انت تجتهدي وانك انت اوعي تضعفي اعلى اعظم ثروه في حياتك دلوقتي هي ولادك ربيهم صح واجتهدي صح اتصلي بربنا وقوي علاقتك بربنا احفظي القران عايزه تكملي تعليمك كملي تعليمك ما تكمليش تعليمك ليه انا انا يعني لا ما انا حاليا فاتحه دار تحفيظ اللهم لك ما شاء الحمد الله اللهم وبحفظ- بارك يعني مهتميه باولاد المسلمين جدا اللهم بقول لهم بارك.
لك الحمد ام صهيب وبقول يعني ام صهيب اطلب بتعامل منك طلب معاهم معلش بالله.
معلش اطلب منك الجزاء من طلب جنس العمل اقول ان شاء الله زي ما انا بيسر لاولاد المسلمين القران اللهم وبفضل الله بارك ببسط لهم انت في معلومة انت شرعيه بتقولي ليهم كلام عظيم ان ربنا يحفظك.
يعوضني خير بس انا يعني اعوذ بالله من كلمه انا بحس ان انا ب- يعني ان انا مفترض ان انا ادي حنيه وحب وحنان لاولادي واولاد المسلمين وانا من جوايا هش ومكسور خالص انت يا انا بنتي في الاول وفي الاخر بشر معلش ملتزم وبصلي اصبري ومنتقي اصبري بفضل ربنا الله يعوضك بس انا من جوايا بشر
لا معلش انا انا عايز منك طلب يا ام صهيب معلش اتفضل.
يعني ممكن تروحي تقدمي تكميل تعليمك تعليمك الدنيوي ولا انا كنت المجال ده تعليم ص- صناعي ما, ما هم دخلوني صنايع مفيش انا قدامك هنكمل اي ايه سبيل مفيش قدامك اي سبيل انك انت تدخلي حاجه تانية في التعليم يقينا فيها يا ام صهيب الدنيا مليانه دلوقتي انا بتعلم علم شرعي يعني انا عايزك تتعلمي كمان علم دراسي انا عايزك لو في فرصه انك انت تكملي ترجعي وتكملي انا مش عايز يبقى في اي حاجه ناقصه عندك انت انسانه بفضل الله انت لا ناضجه وكويسه جدا ليه يفضل عن بالعكس تبقي كمان قدوه لاولادك في الصمود وفي الكفاح عموما يعني باذن الله سبحانه وتعالى يعني ايه يعني اخواننا في الكنترول يعني ان شاء الله باذن الله ممكن يتواصلوا معاكي يبقى معاهم الرقم بتاعك لو في اي فرصه انك انت تاخدي مستوى تعليمي اعلى باذن الله سبحانه وتعالى ممكن ممكن ندلك عليها باذن الله سبحانه وتعالى ودار القران اللي انت فاتحاها دي ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك ويفتح عليك في حياتك بسببها اجتهدي في الاتصال بالله ويعني ان شاء الله باذن الله ربنا يصلح حياتك فوق ما تتخيلي باذن الله ولعل الله يهدي زوجك ويهدي والدك انت ما انتش عارفه ربنا هيبارك لك في ايه كملي زي ما انت وان شاء الله ربنا هيعوضك كل خير باذن الله طبعا اخواني في الله يعني يعني نماذج حلوه قوي انك انت تلاقي يعني نبته خضراء طالعه في صحراء يعني واحده واتظلمت من اهلها واتظلمت وزوجها ضاغط عليها و... والدنيا بالمنظر ده ده ممكن تعمل مصايب ده ممكن تعمل اللي هي عايزاه ولكن سبحان الله العظيم زي ما الواحد بيتذكر قول الله سبحانه وتعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله اللي بيحفظ الواحده ربنا فعلا اللي بيحفظ البنت ربنا واللي بيحفظ المرأة ربنا سبحانه وتعالى ولما تلاقي زوجتك ربنا هديها اعرف ان اللي حافظها مش انك انت انسان كويس ولا انك تستاهل كو- ان ربنا اللي حافظها لك ولما انت تتجوز واحده وتلاقيها ما شاء الله بتطيعك وتلاقيها ما شاء الله لا قوه الا بالله مع ربنا كده و... اعرف ان اللي حفظها لك ربنا سبحانه وتعالى فربنا اللي بيحفظ من الفتن وربنا اللي بيحفظ من الشهوات وربنا اللي بيحفظ من المغريات اه، مكالمه جميله بصراحه وتشرح الصدر وتفتح النفس و... يعني يعني يا رب يبقى مصايب دي كده نموذج وربنا يعوضها بكل خير نموذج لكل بناتنا ونموذج لكل اخواتنا ان احنا ما نقولش انا اتحطيت في بيئه وحشه وانا اعمل ايه سيدنا يوسف اتحط في افسد بيئه في مصر بيئه قصر الملك افسد بيئه وخرج منها احسن مما دخل بعد كده دخل في افسد وافسد بيئه السجن بيئه السجن بيدخلها الحرامي الصغير يتعلم الس- السرقه ويطلع زعيم عصابه خرج اطهر واطهر دخل في بيئه ال- قصر الملك خرج اطهر واطهر اه يعني مما دخل كمان رغم انها بقى فاسده وبعد كده دخل في بيئه السجن خرج اطهر واطهر عليه الصلاه والسلام فيعني الانسان سيدنا موسى دخل في بيئه قصر فرعون بيئه فاسده خرج اطهر واطهر الانسان الطاهر ما يتحججش بالبيئه الفاسده ابدا ابدا لان ال الانسان عامل زي ال زي ثمره الفاكهه كل ما يتعصر بيخرج الحاجه الجميله اللي جواه كل واحد مع عصره الابتلاء بيخرج الحاجه الجميله اللي جواه مش بيخرج الحاجه الوحشه الا لو هو جواه وحش فيعني نحسن الظن بالله في اي ابتلاء احنا مبتليه ربنا لا ياتي منه الا الخير سبحانه وتعالى ومادام ربنا اختار لنا الطريق ده يقينا ان الطريق ده خير بس احنا نرضى باقدار الله وندافع قدر الله بقدر الله ونكافح ونحاول نتغير انت عندك مشكله في تعليمك او انت عندك مشكله في تعليمك وما كملتش كمل عندك مشكله في الشغل اشتغل عندك مشكله في شيء صلح ما تسيبش ملف شاذ في دنيتك يبقى عقده نقص جواك مدى حياتك صلح واشتغل وده من مراد ربنا منك سبحانه وتعالى وده من ارضاء ربنا وده من الاحسان في دينك اظلم الظالمين من ظلم نفسه ويعني يا شباب احنا يعني عايزين نبدا الاجازه اللي احنا ماشيين فيها دي بالاستغفار استغفار ربنا سيدنا عمر بن الخطاب له كلمه خطيره جدا يقول لو نزلت صاعقه من السماء ما اصابت مستغفر لو نزلت صاعقه من السماء ما اصابت مستغفر اللي بيستغفر ربنا ده ربنا حافظه الناس كلها عايشة في العقوبات والشباب كله يعني سآوي إلى جبل يعصمني من الماء سآوي إلى شريط رمضان يعصمني من الاكتئاب سآوي إلى علاقة مع شاب تعصمني من الفراغ القاتل اللي أنا عايشاه واللي أهلي راميني و... وسايبيني فيه سآوي إلى تبرج واختلاط و make up وتعصمني من إن أنا أحس إن أنا متضايق نفسيا لما أمشي ألاقي الشباب كلهم بيعكسوني سآوي إلى إن أنا أكلم البنت دي وأدخل على الموقع الإباحي دي تعصمني من الفراغ والملل سآوي إلى قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم الكلام ده كله زي أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا الشاب عايز يهرب للمعاصي والبنت عايزة تهرب للشهوات فزادوهم رهقا يعيش في اكتئاب أكتر وآلام أكتر اللي يدخل على صفحات الشباب على الفيس ويسمع آلام الشباب وهما بيتكلموا مع بعض قلبه يتقطع من الشباب اللي حاسس بالوحده وحاسس بالفراغ وحاسس ان مفيش سند وان مفيش حد يسمعه وان مفيش حد يحس بيه شيء مؤلم جدا يا شباب ليه ليه نمسك مسمار ونقعد ندق على دماغنا ونصرخ مسمار المعصيه والغفله والبعد عن ربنا السلام عليكم
عليكم السلام ايوه حبيبنا الغالي ازيك يا شيخ انت يا شيخ حازم حبيب قلبنا مين معايا آه مع كريم جمال من آه، من القاهرة اسمك آه، جميل قوي يا كريم الله يجزيك يا شيخ اتفضل يا حبيبنا
شيخ انا كنت بحاول اوصل لك و- ورحت لك جيت من القاهرة لمسجد مصعب وما عرفتش اوصل لك معلش يا حبيب قلبي سامحني آه وقابلت حضرتك في معرض كتاب من سنتين ما شاء الله
ولو كنت فاكرني انا كنت بكلمك ان انا كنت مريض كانسر والحمد لله ربنا شفاني منه حبيب قلبي شفاك الله وعافاك شفاك بس انا عندي مشكلة آه، شيخ كبيرة جدا قول يا كريم آه، لغايه دلوقتي يعني انا مش عارف آه، يعني انا انا ابتليت بمرض و- شديد والحمد لله ربنا شفاني منه بس مش قادر اقرب من ربنا برضه
ليه يا حبيبي ليه يا كريم مش عارف لسه ال... مش عارف ال- الطريق مش ده انت ربنا عمل لك معجزه يعني مرض ما حدش بيروق منه وربنا يشفيك منه حبيب قلبي يعني ربنا الحمد لله سبحانه يا وتعالى يعني عمل لك حاجه كبيره قوي المفروض انك تشكر نعمه ربنا عليك
والله يا دو- آه، دكتور مش عارف انا في ايه فعلا طب ما انا فاكر ممكن ال...
ممكن انت من جواك من جواك حلو يا كريم بس انت حاطط نفسك في المكان الغلط ممكن الصحبه اللي حواليك ما بتطلعش الخير اللي جواك وما بتساعدكش انا كل اللي حواليا يا دكتور دلوقتي آه، آه، مرضى سرطان بتكلم معاهم بدعمهم نفسيا بدعمهم الله.
نفسيا ده ده اللي حواليا ما شاء الله حبيب مشترك- قلبي طب ما ده عمل مشترك في عظيم
مشترك في جمعيات سرطان كبيره و- ومعروف ما انا معروف في في- في يعني ضمن المرضى فمعروف منهم بينهم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله انت اللي كنت طلبت مني انك تعمل مقطع ل- لمرضى السرطان
لا يا دكتور مش انا بس انا كنت كنت قابلتك مره كتاب وكنت قلت لك حضرتك انا عايز اتكلم معاك شويه مم. حبيب قلبي اتمنى ان انا اشوفك طبعا ده انت انسان ايجابي جدا الله جدا يعزك يا أنت عارف دكتور.
سيده عائشه سيده خديجه لما قالت للنبي عليه الصلاه والسلام والله لا يخزيك الله ابدا انك لتطعم المسكين وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نواب الحق شغال في الاعمال الخيريه ربنا مش هيسيبك فانت شغال الله في يعزك.
الاعمال الخيريه يا كريم انت انسان رحيم انسان الله رحيم يعينك.
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن فانت رحمتك بمرضى السرطان و- وجهدك عليهم انك انت توريهم امل قدامهم انا كنت مريض ورقت اهو وربنا كريم ولكن حبيب قلبي الغالي لازم تبقى نموذج للتدين عشان ترضي ربنا لان النعمه اللي ربنا اداها لك ده يسالك عنها يوم القيامه انا اديتك نعمه الشفاء من مرض قليل اللي بيروق منه انت عملت بيها ايه فحبيب قلبي انا نصيحتي ليك احفظ قران لو انت عايز نصيحه واحده تغير في حياتك احفظ قران روح احفظ قران مع اي محافظ او اي دار تحفيظ هتفرق في حياتك جدا جدا جدا وربنا يحفظ قلبك من رغبات كتير وحشه ومن شهوات ومن فتن بالدنيا حبيب قلبي انت يعني ظن ان ربنا بيحبك وان ربنا يكرمك وان ربنا مش هيسيبك سبحانه وتعالى خليك مع ربنا وما تخسرش ربنا ابدا لان مستقبلك في ايد الله سبحانه وتعالى ولا يا باذن الله بطل باذن الله يا شيخ حبيبي باذن الله ربنا يا شيخ ادعي لي يوفقك انت بس ربنا يسددك ربنا يفتح عليك ويعينك و- ويفتح عليك في وأتمنى الاعمال إن أنا- الخيريه اتمنى ان اشوفك يا دو- يا دكتور نتقابل يا حبيب قلبي باذن الله نتقابل في اي وقت مناسب باذن الله سبحانه وتعالى وابقى سعيد الله جدا ان يعزك.
انا اقابلك يا كريم كريم جمال مش هنسى الاسم ان شاء الله الله يعزك حبيبي ربنا يحفظك ويبارك فيك شكرا.
اخواني واحبابي في الله يعني يعني على الشوق اليكم التقينا يعني ربنا يعلم آه، حب الشباب في قلوبنا قد ايه ورغبتنا ان احنا نبقى وسط الشباب وبين الشباب ونفيدكم ونبقى معاكم وناخد بايديكم عشان ربنا ياخد بايدينا كلنا وده حقكم علينا ده مش فضل ده حقكم علينا ان الخبرات اللي كل داعي الى الله قابلها في طريقه لازم يديها للشباب عشان نوفر على بعض سنين من العذاب وايام من الالام ومن المحنه ممكن مفتاح صغير يحل لك مشكله كبيره جدا في حياتك فده من الرحمه وده من حقنا على بعض ربنا يحفظكم وربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم وربنا يتوب علينا جميعا اللهم توب علينا اللهم توب علينا لنتوب اللهم توب علينا توبه ترضى بها عنا اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا من عبيد ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها اللهم انا نعترف لك بذنوبنا اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا اللهم تب علينا توبه نصوحه اللهم تب علينا توبه لا نرد على اعقابنا بعدها ابدا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اهد قلوبنا يا رحمن يا ودود اللهم وجهنا للخير حيث كان اللهم اهدنا وسددنا اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا اللهم اغث الشباب يا رب اللهم اغث الشباب يا رب اللهم اهدهم بهداك اللهم بارك في مستقبلهم اللهم اعنهم اللهم وفقهم اللهم نجح طلاب الثانويه العامه وبارك في مستقبلهم يا رب يا رب وبارك لهم وبارك لهم في مجموعهم وفي مستقبلهم يا رب اللهم تب علينا اللهم اصلح حالنا لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين حسبنا الله لا اله الا هو عليه توكلنا وانت رب العرش العظيم يا رب العرش العظيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا